بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي كما علمتنا ان نحمد واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم قلنا ما كان لموسى أن يدع هذه الحادثة تمر دون أن يستغلها في تكريعهم تكريعا يضخم في أعينهم شناعة الفعلة حتى يمكنهم أن يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج شكرا لله على انه شرع العفو عنهم في هذه المساله الا اننا نقول ان هذه الايه قد بينت مجمل قوله في الايات السابقه وانتم ظالمون لاننا قلنا وسلسلنا الظلم انه يعود على انفسهم لانه لا احد من خلق الله يستطيع ان يظلم الله هنا هذه الآية بينت أن الظلم بالطريق عليهم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريء نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة عفونا عنكم لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول بمعنى أن تندم على فعله وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب فكونه قد شرع لهم أن يتوبوا بكذا وكذا وكذا وكذا هذا أيضا عفو عن الذنب كان من الممكن أن يأخذهم على هذا الذنب بعد ذلك يقول فتوبوا الى ب... يبقى معنى توبوا يعني ايه؟ هنا بعد ما فهم ان في عفو تشريع التوبة هذه عفو التوبة هنا ايه؟ التشريع اللي شرعه ربنا فاقتلوا انفسكم بعد قوله فتوبوا الى بارئكم انظروا الى دقة التكليف ودقة الحيثية للتكليف فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره بل توبوا للذي أوجد أصل الخلق من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذهم بقول لهم لا أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه ولكن أنا الذي خلقتكم وما دمت أنا الذي خلقتكم الخلق شيء وكونه برأ شيء خلق شيء وبرأ شيء آخر خلق إيجاد للشيء من عدم ولكن برأه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تقويم ولذلك الذي خلق فسوى وبارئكم دي مأخوذة من بغي السهم كانت آلة من آلات القتال السهام السهام يجيب قوس كده من من من شيء زي الخرزان ينشنش ويعمل فيه الوتر وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينتصر السهام التي تنفذ في جسوم الأعداء يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش يبقى خوجة طب يعمل لها ايه؟ يعني زي دخل كده. احنا مستعملين كلمة السهم، إذا شفت حاجة بتشير إلى حاجة كده سهم أهو ده السهم. مأخوذ من هذه المسألة. فبري السهام إنك أنت بتجيب لون من الخشب بل نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدبب الرأس هكذا ثم يصير إلى خلق على هيئة مثلث يقوم دقة البري في أن دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها وما بعدها توسع لما بعدها إلى أن ينفذ كل إيه؟ كل السهم بري السهم ده عايز دقة بقى فبقول أنا بس الخلب أنا خلقت وبرأت يعني علشان أعدكم الإعداد المناسب لمهمتكم في الحياة وما دمت أنا الذي برأتكم وأنتم اتخذتم إلها هو العجل غيري لا يمكن أن يكون التوبة عن هذا الذنب أشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي أن تتوبوا وتشريعي كفارة على ذنبكم لون من العفو وإلا فكان من الممكن ألا أشرع وأن آخذ أخذ عزيز مقتدر ولكن شرع ما هو قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى اللي إيه؟ اللي أنا وهبتها لك علشان نبقى خالصين الحياة وهبتها لك أقول لك أنت اللي تقتل نفسك اقتلوا انفسكم يعني ليقتل بعضكم ايه بعض وفعلا لما استفزعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرأهم وقفوا صفوفا قالوا ان الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد ولكنهم حين وقفوا امام وجد الواحد يجد اخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم فاصبحت الوان الحياء تعتريهم في انهم يمدوا ايديهم ليقتلوا فرحمهم الله بان بعث ضبابا يقتلهم عشان ما نؤخذش بالايه بعين الحياة يشوف قدامه كده لا ما تاخدوش الحياة فبعث الله ايه الى ان استحروا القتل وقتل منهم سبعين الف الى ان موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب فأنهى الله هذه إيه؟ هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى. وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم. أن تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج. بألا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله وده برضه ممكن أن يحتمله المعنى ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه قتل وقتل وحصر وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا تعلم جيدا ان الذي اقبل على ما شرع الله من الكفاره وهي القتل شرع له القتل جاءت له لحظه تيقن فيها انه لا اله الا الله ولو كان هيبقى الامر بانه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسال على هذا التكليف اه يبقى كله يقدم نفسه عشان ينقتل يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهه اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت والا لو كان لها بقيه من حق في ذاته تمرد ما تمردش ليه؟ مع ان المطلوب اقصى الوان الكفاره وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بدي يقول لك انه ساعة تاتي امور الشده يذهب هباء كل ما يدعى غير الله. وبعد ذلك لا يخضع الانسان ايه؟ نفسه إذا فقوله فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم خلقا مسوا وقد كفرتم به وعبدتم العجل فالذي كفرتم به وهو واهب الحياة يطلب منكم أن تردوا إليه هذه الإيه؟ هذه الحياة وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الآخرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ها ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم يبقى تاب الاولانيه شرع لكم الكفاره وتاب الثانيه بعد ما نفذتم يبقى انتهت الايه؟ انتهت العمليه واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره لون من اللجاج في بني اسرائيل ولون من العناد ولون من التلكؤ ولون من الماديه في الاشياء لا يؤمنون الا بالاشياء الايه الماديه كده المحسه زي ما قلنا ايه تروا بايات الله ايه ثمنا قليلا ماديه فهم يريدون ان يجعلوا الله ماده ولم تتسع عقولهم ولا قلوبهم الى ان شيئا يوجد وهو غير مدرك قلنا ان نظره الانسان هذه النظره نظره حمقاء ولذلك ردنا الله في هذه القضيه قضيه اننا نشوف كده مباشره ردنا رد قال وفي انفسكم افلا تبصرون ايه في انفسكم اي الدليل في نفسك الدليل ليس خارجا عنك دليل القمة على وجود الإله الذي لا يدرك موجود في نفسك كيف؟ لأن نفسك كما قلنا مكونة من مادة نفخت فيها الروح فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته ما نعرف منها وما لا وما لا نعرف وتؤدي وظيفة الحركة والحس في الحياة إذا فالجسم مدار بروح ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالقلب ولا باللب فقل لي بالله إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تستسلك لتدرك الخالق إذا العملية مش قياسية خالص كان يجب الأول إنك أنت تقول ما أعرف الروح دي أهي بين جنبك أهي قريبة منك أهي وأنت بها تحت وبها تتكلم فقل لي بالله أأدركتها؟ لم أدركها وهي مخلوقة وهي مخلوقة فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية رأى ويبقى رأى علما يعني قال لك لا ده مش دي زي مثلا أرأيت يعني أعلمت يبقى اذا دي مش ايه ده قال لك جهرة لكن العلمية دي بتبقى حاجة ايه معنوية وخفية خفية هم مش عايزين دي يبقى جهرة يعني ايه يعني مجهور به واضحة ندركها بحواسنا هذا السؤال منهم يدل على انهم لم يتساموا عن المادية التي هم فيها وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده يبقى اذا الايمان بالله ده نقول لهم تعالوا انتم اغبياء طب اذا كنت بتقول حتى نرى الله جهرا اذا فالله له مدلول عندكم الله له مدلول عندكم والمطلوب بس انه يبان لكم طب ما تاخدوا من الاله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حته انكم تشوفوه لو كانت العمليه دي عشان تعرفوا هو موجود او غير موجود ما تقولوش حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله جهرا. اذا العمليه العقل لم يقف في وجود الله وانما وقف في ايه؟ في ان رؤيه الله جهرة يبقى ده الوقت ولذلك هو ده اللي هيخلي ايه؟ شجعهم ان موسى قال له ايه؟ ارني ايه؟ ارني انظر اليك أرني أنظر إليك كده ولا لا أرني أنظر إليك مهموس أرني أنظر إليك طيب أرني أنظر إليك دي عملها علشان يبين ان دي قضية في الدنيا لا سبيل إليها لأن هناك فرق بين خلق أعد بأجهزة لها قوانين في إدراكها وبين خلق آخر سنكون عليه يوم القيامة ولذلك بنختلف طب كيف تتصور ان انسانا ياكل ويشرب ولا يتغوط كيف تتصور ان انسانا يمر عليه الزمن ولا تاتي له عمليه حيض يعني هدم وبناء في ذاته ويكبر ويشيخ ويظل هكذا عبد. كيف تتصور ان نعيما كلما تاخذ منه ينبت مكان ما اخذت عشان يفضل كليل الله اذا فالمقاييس هناك غير المقاييس هنا فلا تنقل المقاييس يوم القيامه الى مقاييس ايه الى مقاييس الدنيا انت معد الان اعداد بحيث لا تستطيع ان ترى الحق وتعد في الاخره اعداد بحيث يتجلى عليك الحق وهذا ايضا من النعيم الذي ناخذه انت الان تعيش في اثار الله واثار قدرته وغدا تعايشه ان كنت اهلا للقرب عيشه الرائي عيشه الحاضر عيشه الناظر تبقى ادي نزلت والا فانت تعيش الان في اثار الله ولكنك تعيش في الاخره باثار الله الباقيه وبذاته التي ليس كمثلها شيء يبقى اذا لازم تخلل هناك ايه خلل هناك امل ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحكم الامر في هذه القضيه حتما يوقف العقول عند حدها وقلنا ان العقل له وسيله وله حدود والعين لها هي وسيله ولها حدود البشر الان يستطيع الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهل خلينا نشوفه ولا لا ها والشيء البعيد قوي قوي خلينا نشوفه بالايه بالتلسكوب اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء وفيه تلسكوب ايه لان الشيء يختفي لماذا كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطه او ترى الرجل الطويل زي الطفل كل ما يمشي كده يتلاشى يتلاشى يتلاشى ليه ما تلاشاش هو وانما البعد هو اللي اذا فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد واستطاع الانسان وهو من خلق الله ان يجد بجهاز يشوف به الشيء الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالايه؟ بالعين الايه؟ بالعين المجرده فاذا كان ذلك عمل الانسان امده باشياء وان كانت منفصله عن ذاتك يبقى في الاخره يمدك الله باشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن تراه اذا فوجود اشياء لم تكن مرئيه فرؤيت واشياء لم تكن مدركه فادركت بوسائل البشر تقرب لنا اننا في الاخره سنعد اعدادا اذا كان اعداد البشر عمل هذا يبقى اعداد خالق البشر ايه؟ يبقى يخلي نية ذاتية وقلنا كمان أن الإنسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب إلى طبيب العيون وبعد ذلك يقول له لا أنا أجيب لك نظارة النظارة دي نظارة بعد أو زي ما بيقولوا نظارة مسافة إذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف واحد تاني طبيب تاني أبهر منه يقول له ليه أنا هقدر أعمل لك في عينك نفسك عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة يبقى دوك أعانه بآلة ودي أعانه بذاتية في العين فإذا كان ذلك هو البشر مع البشر يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا إعداد عشان إيه؟ نبقى نتمتع بالنظر إلى إيه؟ إلى وجه لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى أرني أنظر إليه يعني أنا مخلوق على هيئة لا تمكنني من أن أراك فإن أريتني أنت اقدر انظر اذا فالعجز جاي من ناحيه ايه من ناحيه البشر ان تريني انظر اليك فالله حسمها حتما وقال انا ايه انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني فلما تجلى ربه للجبل اذا فلله تجل ولا ايه آه. اذا فلله تجلل وتجلى على خلق هو الايه هو الجبل ما دام لله تجل يبقى الله يتجلى وعلى خلق هو الجبل لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابه والقوه والتماسك مش نضرب به المثل صامد كالجبل وهو الى اخره ايه اللي حصل للجبل جعله دكا فكانه يقول له انا لم اظن عليك بالرؤيا ولكنك رحمتك بان ما تجليتش اليه لان الجبل وهو اطلب منك واقوى حينما تجليت عليه دك فلما راى موسى الجبل قد دك خر موسى صاعقا يا سيدنا موسى اذا كنت انت صعقت من رؤيتك للمتجلى عليه فكيف لو رايت المتجلي فربنا حسم الايه حسم المساله حسم علشان ما نستشرفش الى شيء لم نكن معدين له وعجز الانسان عن شيء لم يكن معدا له لا لا يقال عجز لا يقال انما ما اعدش لهذا فحين تفهم انك عاجز عن هذا ولا تحمل عقلك فيما انت عاجز عنه تكون قد وفرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك وانا قلت التلميذ اللي في الاعداد اذا جبنا له تمرين هندسه من بتاع الثانويه وقلنا له حله فالذكي ساعة يقرأ التمرين لا يرى فيه معطيات تحل في اللي عارفها يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين ده يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا انا ما اقدرش احل التمرين ده يبقى قدر ام لم يقدر يبقى قدر علمه انه عاجز عن حله لان ما عنده من المعطيات السابقه ما يحلوش يبقى فاشل طب هب ان تلميذا اخر ظل طول يومه يجيب يقول نفرض كذا ونعمل كذا وقعد بقى يلخبط يبقى في قدر ولا ما قدرش؟ اه يبقى اذا قولهم العجز عن الادراك ادراك العجز عن الادراك ادراك يبقى ما نشغلش نفسنا بمسألة ويكفي أن نعيش في آثار ذات الله حين نعيش في آثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود وكونه كده مش مش واضح لنا دي من العظمة وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الإيه؟ آه، بالنظر إلى وجهه الكريم لكن هم قالوها بقى تعنف يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا الا اذا كان يجي ايه جهره وبعد ذلك ربنا يقول لنا انني بعثت لكم موسى لهم هذا سؤال دائم هذا سؤال يبقى لما طب هيبعت لنا موسى ليه ما دام يقدر يكلمنا احنا ويقدر طب انا عايزين موسى نعمل له ايه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه اه يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله ايه جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ساعة ما اجترأوا هذا الاجتراء أخذتهم الصاعقة والصاعقة إما نار تأتي وإما رجز من عذاب شيء يعمون ولذلك مأخوذة هنا الصاعقة في طلب الرؤية زي وخر موسى إيه؟ وخر موسى صاعقة إلا أن الحق حينما قال فيهم أن ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم لعلكم تشكرون ولكنه قال في موسى فلما أفاق فلما افاق يبقى ديك عايزه بعث انما دي عايزه ايه؟ دي افاقه فكان مساله موسى كانت ايه؟ الاخف ولذلك فلما افاق لان الانسان يفيق من اغماءه من دوخه يعني كده ولا حاجه زي كده لكن دوخه قال بعثناكم فكان فيه ايه؟ فكان فيه ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم البعث هو ايه البعث؟ البعث اثاره الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه إن فضل ما يتحركش إلا بيت يبقى مش بعث إنما أنت تحركه من مكانه عشان يتحرك حركة ذاتية بقى يبقى عنده حياة مستقلة النائم مثلا جاء الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف فضربنا على إيه؟ آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ثم ايه يبقى برضه البعث يجي تحريك الايه اللي نايم ده علشان ايه يتحرك حركه بالغير ام بذاته يبقى بذاته يتحرك حركه بايه ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم وانتم لعلكم تشكرون وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل وكانوا في الصحراء وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش تبن يقيهم من حراره الشمس ولا فيهاش زرع وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه ميه لان لو كان فيه ميه كان يبقى فيه زرع تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي أي عايز ايه؟ لا قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوال الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا خمس ست مرات ويكون له في اليوم ثلاث مرات اذا فهو لا يطلب الماء الا كذا مره ولا يطلب الطعام الا كذا اذا فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام انما حكايه الشمس دي اه ضروريه بقى يبقى اذا لازم يجيب ظللنا الغمام دي الاول لان تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجه توريهم ولا ولا اي حاجه والشمس بقى صعب يبقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ ظلال وبعد ذلك هيستسقم ويجي لهم الايه؟ وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى شوفوا بقى التر- الترتبات شوف ترتبات النعم ازاي يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه؟ ما هوش عايز اشرب شرب مش ع- انا عندي ريج و- وشبعان يبقى ايه اللي انا عايزه ده الان؟ لازم الظل يبقى ظللنا عليكم الغمام شوف مدارج الرحمه شوف المرا- مراحل النعم فيهم على حسب الحاجه ظللنا عليكم الايه؟ جبنا الغمام كده وعملناه ايه؟ ظلا ولذلك لما هيجي يامرهم بحكايه التوراه الرب اللي بيخاطبهم يقوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام وبعدين ح- جه لما جه يقول خذوا ما اتاكم ايه ما اتاكم بقوه ما اتيناكم بقوه في التوراه أم قال أنا جبت الجبل وجعلته ظلا عشان يذكرهم بإيه؟ كده ظللنا القمر الله إذا ال- ال- ال- ال- ال- المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الإنسان على طاعة الله طاعة الله ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم آه قال لك لأن الغالب إنهم أول ما كانوا يمشوا يقوموا إيه؟ يعطشوا الإبل وبعدين يرووا الإبل والإبل عندها آلة لخزن الإيه؟ لخزن الماء وياخدوها على الإيه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن أكثر من احتياطهم للطعام لأن إحنا قلنا إن حاجة الإنسان إلى إيه؟ إلى الماء أكثر من حاجته إيه؟ إلى الطعام طب ودي حته لا فيها زرع ولا فيها اي حاجه فقال ده انا انزلت لكم المن والايه؟ والسلوى. المن ده احنا إن كنا فلاحين نقوم نشوف بعض اوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده برضه بنقول عليها ايه؟ من احنا نقول عليها ايه؟ من هي هي دي بس دي كانت بتبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس وشفنا الاشجار التي توجد عليها في العراق وفي الصباح ياتون بالملاءات البيض ويقفوا ويهزوا الايه؟ الشجر تقوم القطرات اللي هي مبلوره على الورق دي تنزل على الايه؟ على الملاءات يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه؟ المن طعام حلو يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه؟ من العراق ده اسمه ايه ده المن يبقى المن قطرات توجد على ال- بعض الاشجار وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس يستقبلونها ويجمعون منها الان معموله منها تصنيعات ومصانع عماله ايه و- و- و- وشيء فيه طعم ال- ال- القصه وحلاوه الحلقوم كده ماده حلوه طيب دي الماده الحلوه والماده الحلوه دي احنا نعرف ان لما واحد يكون والعياذ بالله عنده سكر ولا حاجه وبعدين انحرق السكر عنده كتير يقوم يقولوا له ايه؟ خد قال السكر لكن السكر ده اسرع حاجه في التمثل على طول يعني مم. فاذا المن جاي علشان يقدر يغني بايه؟ يدي الحياه المسعفه والسلوى انتوا عارفين الطير اللي بيسموه الثماني اه هو ده الثماني يبقى آه جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه ابدا طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه تعب وبدون ايه مشقه لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك هم ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي اللي كثرات الندى دي بتيجي ازاي وتبقى ما يعرفوش انما الشجر بيهزوه صحيح طيب ما فيش مانع طب والطير السماني ده اللي بيجي طير اسراب اسراب قال لك الله طب ما يمكن الاصل ده ها ما ينزلش المال ويمكن الخير ما يجيش النهارده احنا عايزين حاجه تبقى ايه مالكينها كده هو عاملينها احنا بايدنا مما تنبت الارض فكأن إيمانهم بالغيبيات إيمان ضئيل تافه ويريدون الأمر المادي ولو كان دون ما هم دون ما يأكلون وكأن ثقتهم بعطاء الله ثقة غير موصولة لأن لو ثقتهم بالله موصولة يقول الذي رزقنا الآن لا يضيعنا مثلا إنما أقول لك لا يمكن ما تجيش وهل هي تأتي بذاتها ولا مأتي بها إذا فالكلام معها لا كلام وإنما كلامنا في الآتي بها وما دام ربنا هو اللي منزل المنة والإيه والسلة يبقى ما يصح ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على إيه؟ على طعام واحد على طعام واحد يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده اوعى طعام واحد دي تفتكر ان يعني طب ما هو المن طعام والسلوى طعام يبقى طعام واحد ده طعامين تقول له لا انما بتيجي وجبه واحده ولا لا افرض ان فيه مثلا لاهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوه اصناف منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعم واحد كده واحنا هنق- اه مع انه الوان ايه؟ متعدده يبقى معنى طعام واحد يعني ايه؟ يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه؟ متعدده في الالوان انما هي بتاعت كل ايه؟ ما بتاعت كل يوم اذا فما تقولش اذا برضه دي فكاشه لما تستنى وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه استعينوا بالصبر والايه والصلاه وان وانها مش وانه آه الحق سبحانه وتعالى ان اهدى تعنفه اعطيناهم ال- المن والسلوى بدون كد وبدون تعب بقى بعد ما عملوا هذه الاعمال وبعد ذلك يعاملهم الله وهذه المعامله دي معامله ايه؟ معامله تواب معامله رحيم معامله منعم معامله ناس يريد ان يحملهم على منهج الله ولكن هم ربنا بيحدد دينهم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الخطر كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه فهو يريد حين يذكر ذلك أن لا تقع أمة محمد فيما وقع فيه بنو إسرائيل يبقى إذا هذا الملء وإلا بيقول, بيقول لنا حدود التاريخ لا ده عبرة وعبرة لمين لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي إيه لأولي الألباب فبيدينا كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دي ثلاث مرات وانتم ظالمون الاولى مش كده وبعد ذلك ظلمتم انفسكم وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا انفسهم يبقى اول مرحله ايه انتم ظالمون على اطلاقكم وبعد ذلك جاءت الآية قالت ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص؟ قولك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غيري لأن العكس أنه ظلمتك وظلمت فلان. يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ ما كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. فيه مرة يجي رغدا حيث شئتم كما تسمع كده رغدا حيث شئتم ومرة حيث شئتم ايه؟ آه. كلمة حيث شئتم دي تدل على ان عندك الوان ايه؟ الوان كتير ورغدا يعني خصم كتير اذا ده ديكة الاصناف وديك الكميات للصنف الواحد يبقى في اصناف وفي كميات للصنف الواحد ساعة ما يقول لك كلوا رغدا افهم ان المخاطب نوعين ساعة الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان اللي مش جعان ده الخطب فيه يقول له الوان متعدده لان من اخطب تخير انما الجعان ده ايه عايز اي عايز اي حاجه يبقى مره يقدم حيث شئتم للمتبرد للي ايه بيتبرد يقدم حيث ايه قدامك الوان كتير ما عجبكش ده عجبك وانا انما الثاني ما بيتبردش يبقى اذا هو يخاطب صنفين واحد شبعان وواحد جعان مش كل الناس على حاله واحده اذا ما تقولش ده قدم هنا واخر هنا وقدم قول له السياق السياق هو الذي يحكم الالفاظ في اماكنها فلا تقل انه قدم واخر لا ما تنفعش الا كده ما تنفعش الا كده القرية قالوا انها بيت المقدس وقالوا انها فلسطين وقالوا انها الارض اي قرية يقولوا ايه القرية هم لما خوطبوا بها عرفوها ولا لا المخاطب بها يعرفها ام لا اه يعرفها ادخلوا واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين طيب ادخلوا القرية هي دي اللي هيقول فيها في آيات أخرى قالوا لا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها العمالقة ودول قوم جبارين وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على يد نون ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول له ادخلوا الباب سجدا سجدا يعني دي منتهى الخضوع طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة تمردهم حتى في الأمر يجيبون إليه مصحوب بتلبية حق بباطل ما احنا قلنا زمان ولا تلبسه أسن دي خاصية فيه هم برضه دخلوا الباب بس مش سجدا دخلوا يزحفون على أدبارهم طب بالله قولوا المشقة فيما صنعوا أم فيما تركوا؟ فيما صنعوا طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله فكأنهم ارتكبوا مشقة أكثر من المأمور به ولا يكون ذلك إلا إرادة المخالفة إرادة المخالفة وبعد ذلك قال لهم قولوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا برضه لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا ايه حنطة قال يعني استهزاء بالايه يبقى اذا الحركة والقول تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني ففي الحركة قال ادخلوا سجدا وفي القول اللساني قال قولوا حقا في الحركة غيروها إلى أصغر مش غيروها إلى أسهل نقول ده دي شفقة عليهم ودي سهلة لا طب وقوله حنطة ما مدلولها مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان أمر ملوش معنى عندهم يبقى دي عمل مين عمل الذي يحب أن إيه أن يخالف عمل اللي يحب أن يخالف الله كأنها المسألة عناد مسألة عناد ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه ناس يقولوا ايه الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يقطع امام خلقه سبيل التحدي لخلقه فيقول انني لم ادخر وسعا في الانعام لاستبقاء اثر الخير في الارض لم ادخر وسع في الانعام ليه ال- الذي يقول لك الله حليم والله ستار والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ اصل اذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله اذا فعلى ما يكون ال- الانفعال إذ جعل عليكم انتم ولانها صنعته يحب ان تكون في احسن هيئه ويحب ان تكون في احسن حال ولذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه مسألة مسألة دقيقة ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية لأن أنا قلت لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يا ويل الكون منه ما هو خلاص يسموه فاقد انما يقول له لا لا انت عملت الذنب دي يريد ان يفطم شراسته يقول له لا انا اتوب وانا اقبل ليه؟ ليحمل المجتمع من شر التكرار كذلك السهل جيب والسهل ليه؟ قال لك لان هناك فارق بين اسوه ترى فتقلد فهب ان انسانا ضعف امام نفسه وارتكب معصيه مكسوره ما بيقولكش اقف سهل عينيك له واقف تتبعه ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس ويبقى ده في خير ما تهتكش سبيل الخير فيه وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يسترجع يقول لك ما دام الفضاء ها لكن طالما انه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقيه ايه؟ بقيه خير وبقيه حياه فان هتكت ستره ماذا يكون منه؟ اه يفجر وخلاص يقول لك وانا خايف على ايه بقى؟ ولذلك اللي ارباب يقول لك ده انا ارباب ثوابت يعني ايه ارباب ثوابت؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي نعمل وخلاص و- واهوش المجتمع كله بهذه المساله. يبقى ليس من مصلحه احد اننا نفضح ما امكن ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوه سيئه في المجتمع. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لان الصغير يقول لك ليه هم ليه ع- ليه عملوا ايه؟ قال لك عمل كذا الصغير آه، تسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل لكن لما تكون مكسوره يبقى حسب الانسان مش اسوه السلوك في القبيح لا حسب الانسان تحديث نفسه هو بالقبيح وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس برضه نحافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه؟ ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقه نغفر لكم ايه؟ خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه؟ المحسنين. ال- انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا الحسنى وزياده قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا فما هي الزياده قال رؤيه ربهم يوم القيامه اسال الله ان يجمعنا بكم في القريب العاجل لنتم ما بداناه والسلام عليكم ورحمه الله